ألقوه في الجب يا ظلمة القلب كذب على الذئب دمع من الأوهام دمع من الأوهام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل شاب يكون في عفة يوسف عليه السلام يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل الأمة تكون في عفو ورحمة يوسف عليه السلام يوسف الأحلام لأني بحلم أن ربنا يمكن للأمة المسلمة كما مكن ليوسف عليه السلام عشان كده سميناها يوسف الأحلام الحلقة النهاردة رقم 10 وأتمنى لأن الأيام تثور بينا أكتر وأكتر عشان نلتقي الحقيقة واحد آه، مرة ثانية يعني على وجه الخصوص آه، الواد ميدن يا حبيبي يعني بيقول لي هتقول إيه في ش- يعني في سورة يوسف شهر كامل يعني شهر كامل آه، هتقدر تقول إيه في سورة يوسف قلت له يعني سورة يوسف عايزة كتير يعني فعلا بدون مبالغة سورة يوسف لو هنقعد والله يا جماعة مع كل آية هنعيش مع سورة يوسف لمدة سنة كاملة والله ولا أبالغ ولا أبالغ سنة كاملة نعيش مع العظات والدروس والعبر اللي موجودة في سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم آه، احنا سايبين دلوقتي يوسف عليه السلام في غيابة الجب فاكر يوسف عليه السلام فين دلوقتي عنده كم سنة يا جماعة 12 سنة مين يستحمل انت لو ككبير يعني واحد كبير اهو انت تستحمل تترمي في بير وغويط وفي حيات وعقارب وتعابين وفوق البئر في ذئاب مستنياك تستحمل تتحط في المكان دوت لمدة ساعة واحدة أنا مش هقول ثلاث أيام وبعدين مين اللي حطك في المكان ده يا ريت حد غريب يعني كان يبقى الألم على نفسك تقول أهو غريب إنما إخواتك إخواتك حبايبك اللي أنت بتحبهم هم بيحسدوك تتخيل الألم النفسي اللي ممكن يكون حصل لسيدنا يوسف عليه السلام وهو إخواته هم اللي رموه في المكان ده وحرموه من أبوه وحبيبه ومش أي أب ده نبي كريم حنون رحيم عطوف بيحبه وبيبذل له كل خير مين يتخيل هذا يوسف عليه السلام الآن في غيابة الجب اخواته كانوا راجعين وزي ما قلت لكم ما كانوا اصلا ما كانوش عارفين هيقولوا ايه لابوهم لولا انه لقنهم حجتهم من غير ما يقصد عليه السلام آه، وهو بيقول لهم هو يعني واني اخاف ان ياكله الذ- واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون هو لقنهم الحق. قالوا بس خلاص يبقى احنا لما نرجع له نقول له الكلمه اللي هو كان خايف منها اللي انت كنت خايف منه يا ابانا هو اللي حصل سبحان الله الايه الذئب اكل وجاءوا اباهم عشاء يبكون هو يبكون ولا يتباكون خد بالك من حاجة أصل ده المفروض ان هم بيمثلوا طب الأول هم جم ليه عشاء لأن ال- العين هتبقى في العين ولو بالنهار الأمر هيتفضح وهيتكشف والإنسان مهما حاول يمثل ومهما حاول يداري فالعين لابد إن هي تظهر كل شيء لأن يعني الحياء كله بيبقى في العينين يا جماعة فأكيد هيتكشفوا فهم عشان خايفين يتكشفوا فما رضيش يرجعوا بالنهار والدنيا يعني النور واضح فقالوا نرجع بالليل عشان لما نكلمه يبقى مش شايفنا كويس فنقدر نكذب براحتنا ونقول براحتنا اللي احنا عايزينه عشان كده جاءوا جمع عشاء يبكون طب قلنا يبكون ولا يتباكون هم يبكون طب ازاي يبكون ده هم اصلا رايحين عشان يتخلصوا منه ايوه خد بالك من حاجه اخويا وحبيبي واختي الفاضله هم فضلوا يتباكوا يتباكوا لحد ما صدقوا نفسهم ان هم حزنانين على يوسف فبداوا فعلا يبكون دخلوا على يعقوب عليه السلام دخلوا على ابوهم يوسف يعقوب عليه السلام وجاءوا اباهم عشاء يبكون جاء في الرواية أنه أول ما لقاهم بيبكوا من بره فقال ما لكم يا بني ما لكم وأين يوسف فقالوا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو ولو كاد المريب أن يقول خذوني ولو كنا صادقين يعني حتى لو كنا صادقين أنت مش مصدقنا لأن أنت أصلا مش مصدقنا وانت مش واثق فينا فما الظن بقى لم يعني حتى لو احنا كنا صادقين انت مش مصدقنا امال بقى لما نكون مش صادقين فهم اللي كادوا ان يقول يعني كانه بيقول آه، انا اللي عملت الموضوع ده احنا اللي فعلا آه، احنا اللي ضيعنا يوسف عليه السلام سبحان الملك يعني وطبعا في تناقض عجيب جدا في دعواهم ولذلك سبحان الله علامة ال- يعني وجود البكاء مع الإنسان الذي يشكو ليس دليل على يعني ليس دليل قطع على صدق قد يكون صادق وقد لا يكون صادقا جاء يوما امرأة أو جاءت يوما امرأة إلى الإمام شريح القاضي الإمام شريح القاضي طبعا معروف يعني رجل قاضي يضرب به المثل في القضاء وفي العدل وكان قاعد معها أحد الأئمة فالمرأة عمالة تشتكي زوجها وعمالة تتكلم وتتكلم وبدأت تنفعل وبدأت تبكي وهو لا يلتفت إليها ويقول ائتني بزوجك فالتاني قال له يا أخي ارحم ضعفها المرأة تبكي فقال يا أخي لا تغتر بكثرة البكاء فقد جاء إخوة يوسف وهم يبكون وهم الذين ألقوه في غيابة الجب يعني المسألة إيه الموضوع مش بكثرة البكاء قد يأتي الظالم ويشكو المظلوم وهو يبكي شو بدي- وهو ظالم ولا حول ولا قوة إلا بالله في خصوصا في زمننا هذا الذي ضاعت فيه جل الحقوق بين الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني إخوة يوسف جم وهم بيحاولوا يتصنعوا البكاء لحد ما فعلا اخترعوا ان هم حزنين على يوسف وبدأوا يبكوا بكاء شديد أمام الأب وإذا بهم يقولون له يعني إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب مش أنت كنت متوقع إن الذئب يأكله أهو ده اللي حصل بالظبط بكل أسف إن هو فعلا الذئب أكله بس في حاجة غريبة قوي هم اتفقوا على حاجة ونقضوا العهد في نفس الحاجة ده غير ان هم طبعا خدوا اخوهم ورموه في غيابة الجب هم مش كانوا قالوا لأبيهم قالوا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون مش هو ده اللي- مش هو ده كان الاتفاق اه كان الاتفاق امال ايه بقى ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ده احنا متفقين نجيب وياكل ويشرب ويلعب ويتبسط امال انتوا جيتوا تقولوا ان احنا سيبناه جنب المتاع بتاعنا عشان يحرس المتاع فاكله الذئب لا ده في حاجه مش طبيعيه بقى يبقى انتوا نقضتوا العهد وانتوا اللي كشفتوا نفسكم مش انتوا كنتوا واخدينه عشان يلعب ما خدتوش يلعب ليه حطيتوه جنب المتاع عشان يحرس المتاع ليه ولا حول ولا قوه الا بالله يعني الحقيقه إيه، عايزين نقف وقفه جميله قوي قوي مع الايه دي او وقفتين جمال قوي قوي الوقفه الاولانيه وجاءوا اباهم عشاء يبكون لان العينين بتكشف الإنسان العينين- العينين بتفضح الإنسان بتوضح للي قدامك إذا كنت صادق ولا كنت كاذب مهما حاولت تتصنع مهما حاولت أن أنت تمثل مهما حاولت أن أنت تقنع قدام اللي قدامك أن أنت صادق وأن أنت على حق عينيك بتفضحك غصب عنك وده اللي حصل مع إخوة يوسف نصيحة لإخواني وحبايبي وأخواتي أخويا وحبيبي اللي, اللي, اللي, اللي بيعمل يعني مصائب وماشي مع بنات و- وبياخد فلوس من ورا والده ووالدته وبيقع في مصائب و- وبيقضي حياته كلها في الديسكو وفي السينمات والمسارح وأول ما يرجع كنت بذاكر عند واحد صاحبي عينيك هتفضحك وفي يوم من الايام هتتكشف مهما حاولت تستر على اللي انت بتعمله ده في يوم من الايام هتنكشف فاتقي ربنا اتقي ربنا في نفسك واتقي ربنا في ابوك وامك اللي تعبوا عشانك واللي بذلوا الكثير والكثير اللي ضيعوا حياتهم كلها مش عايز اقول ده اللي استثمروا حياتهم كلها من اجل ان انت تبقى انسان ليك مكانة وليك مركز وليك قيمة وليك قدر في كل مكان اللي بذلوا حياتهم كلها عشان يسعدوك اتقي ربنا فيهم ربنا يبارك فيك وحاول تسعدهم وتدخل عليهم السعادة على قد ما تقدر البنت اللي راحت من وراء أهلها وخانتهم وغدرت بيهم بعد العمر كله هم منتظرين اليوم اللي يفرحوا ويسعدوا فيه بان بنتهم تتجوز جواز شرع ويسعدوا بيها ويسعدوا بذريتها وتروح هي من وراهم تتجوز جواز عرفي ولا حول ولا قوه الا بالله بنقول لها اتقي ربنا وعينيك هتفضحك مهما حاولت ان انت تمثلي ومهما حاولت ان انت تداري اكيد في لحظه من لحظات عينيك هتفضحك قدامهم عايزين نتقي ربنا في اهالينا عايزين نتقي ربنا في نفسنا عايزين ما نضيعش نفسنا مش عايزين نخلي حياتنا كلها غش وخداع وكذب واحتيال وزور وفي النهاية عينينا هتفضحنا ولو عينينا ما فضحتناش وقدرنا ان احنا نحتال وقدرنا ان احنا نزور وقدرنا ان احنا نضحك على اللي حوالينا ففي يوم هنقف فيه بين ايدين من يعلم السر واخفى من يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من احد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة أخويا وحبيبي وجاءوا أباهم عشاء يبكون كم مرة جيت بالليل علشان تخدع أبوك وأمك وتضحك عليهم كم مرة حاولت أن أنت تداري بعيونك المصائب والجرائم اللي أنت عملتها أختي الفاضلة كم مرة جيت بالليل علشان تداري على الجرائم اللي عملتيها وعلى الخيانات والغدر اللي غدرتيه بأمك وأبوك وجاءوا أباهم عشاء يبكون على حاجة تانية كمان الآية بتدل على مشروعية ال- السباق والتسابق وقد سابق النبي بين الخير والإسلام يا جماعة عشان نفهم ديننا صح يا جماعة كتير مننا بدون مبالغة مش قادر يستمتع بدينه لأنه مش فاهم دينه صح احنا كتير مننا فاهمين ديننا ده ان احنا يا دوب فقط شعائر تعبدية بصلي وبصوم وبزكي وبحج وبس لا يا أخي ديننا عايزك إنسان عالمي إنسان ناجح في حياتك إنسان رياضي ليه لا علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل فكرت مره ان انت تتعلم السباحه بزي شرعي بعيدا عن اي زي تاني يفتن من حولك من النساء او في مكان يكون بعيد عن النساء فكرت مره تعمل كده هل فكرت مره تركب خيل فكرت مره تتدرب على اي حاجه تعينك على يعني ان يكون جسمك ما شاء الله رياضي وتكون آه، صحتك حلوه والعقل السليم في الجسد السليم ودي حقيقه فعلا ما نستطيع ان احنا ننكرها ان الانسان لما يكون رياضي وصحته حلوه بيستطيع انه يستوعب بيستطيع انه يحفظ بيستطيع انه يوصل بيستطيع انه يكون حاضر الذهن وحاضر البديهه الرياضه جميل شيء جميل جدا ان انت تكون رياضي شيء جميل جدا ان انت حتى كرجل اعمال او كرجل ناجح في اي مكان ان يكون ليك وقت تخصصه للرياضه ولو كل يوم ربع ساعه عشان جسمك يبقى صح وتقدر بفضل الله تأدي دورك في المجتمع ما تبقاش رايح على مكتبك ونايم ما انتش دريان بنفسك اخويا عايزك تكون نشيط عايزك تكون يقظ عايزك تكون واعي عايزك تكون تكون ناجح في كل المجالات ليه لا ليه ما تكونش ناجح في مجال الكمبيوتر وليه ما تكونش ناجح في مجال الرياضة وليه ما تكونش ناجح قبل ذلك في العبادة تكون ما شاء الله يعني رافع شعار وعجلت إليك رب لترضى و- ورافع شعار وأنا أول المسلمين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إن أنت تكون فعلا في سباق حقيقي لك- لتكون ناجحا في أمر الدنيا وفي أمر الدين ايه المانع؟ فيما يمنع يا جماعه في شيء يمنع ان انا اكون ناجح في دنيتي وناجح في ديني بالعكس ده انا بقول ان الناس اللي ناجحه في دينها اولى الناس ان هم يكونوا ناجحين في دنيتهم بفضل الله سبحانه وتعالى عشان نعطي مثال جميل لكل من حولنا سواء من الشرق او من الغرب سواء كانوا مسلمين لسه مش ملتزمين او سواء كانوا كافرين من الغرب عشان نعطي لهم مثال ان المسلم ده صوره مثاليه للمسلم الناجح في دينه ودنيته ما يتقالش بقى ان المسلم ده انسان يعني كما يقول بعض الناس بكل اسف انت عارف يعني آه، سبحان الله يعني آه، بكل اسف كتير من الناس فاهمين ان المسلم ده طول ما هو مش ملتزم فما شاء الله ولد مفتح ومطقطق وفاهم بقى كل حاجه واول ما يلتزم لازم يكون انسان ساذج جدا ويكون يعني منكسر وماشي يعني مش مش دريان بدنيته بالعكس ده احنا عايزين ان يكون المسلم ده اذكى انسان في الدنيا يبقى اذا وجاءوا اباهم عشاء يبكون دخلوا على يعقوب عليه السلام وهم بيقولوا له اللي انت كنت متوقعه بالملي والله حصل مش انت قلت خايف ان الذئب ياكله اهو الذئب اكله واحنا عارفين طبعا انت مش مصدقنا ولو كنا صادقين يعني هم بيشهدوا على نفسهم ان هم ايه ان هم كذابين سبحان الملك طب عملوا ايه عشان ي... ي- برضه يعني يطبخوا الطبخه دي ويسولوا ويظبطوا الحيله اللي بيعملوها ديت وجاءوا على قميصه بدم كذب ايه ده بدم كذب هو ليه ما قالش وجاءوا على قميصه بدم كاذب أو كذاب هو جابها بصيغة المصدر بمصدر الكذب قال لك من كتر الكذب اللي كذبوه شاع الكذب وفاحت ريحه حتى وصلت ان يعني القميص نفسه او الدم نفسه اللي موجود على القميص هو عين الكذب سبحان الملك مبالغه كان الك- كانه هو الكذب وعين الكذب وجاءوا على قميصه بدم كاذب ايه اللي حصل يا جماعه قال ابن عباس جاءوا بشاة فذبحوها وراحوا ملطخين القميص بالدم لكن سبحان الله شوف هم بيقولوا ايه وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين هم نفسهم بيقولوا له احنا كذابين واخد بالك وبالفعل ده اللي حصل ان هم خططوا الجريمه دي كلها ونسيوا اهم حاجه هو الذئب لما هياكل مش هينهش القميص دوت ويقطع مكانه بلاش ده كله طب اكل يوسف عليه السلام ما سابش حتى حته تدل على انه موجود جنب القميص سليم خالص ولا كأن في حاجة وراحوا ملطخين عليه دم الشاه وجاءوا إلى أبيهم وشوف سبحان الله وراحوا كلفوا نفسهم واشتروا شاه علشان يذبحوها وي- وي- ويلطخوا بها القميص ويرجعوا بالقميص لإيه؟ ليعقوب عليه السلام وجاءوا على قميصه بدم كذب طبعا يعقوب عليه السلام يعني طبعا نبي وعنده فراسة وعنده ذكاء وذكاء عالي جدا جدا دول الأنبياء دول أذكى خلق الله فأول ما شاف القميص فقال ما أحلم هذا الذئب أكل ابني ولم يقطع قميصه يعني ايه ولم يشق القميص يعني ما شاء الله ده ذئب ابن ناس والله ده باين عليه يعني ايه متربي في ال- في في حته جميل قوي يعني ذئب اكل ابني وما رضيش يقطع القميص بتاعه فطبعا هم حسوا من الكلمه حسوا من الكلمه ان ابوهم كشفها سبحان الملك قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل طب اصبر ازاي والله المستعان على ما تصفون الله اكبر الله المستعان على ما تذكرونه من الكذب والمحال والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شك فيه تعالوا نشوف شويه دروس بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم هم جم ودخلوا على ابيهم يعقوب عليه السلام وجاءوا اباهم عشاء متعمدين يجوا في وقت عشان ما ينج... يعني عينيهم ما تكشفش الكذب اللي جواهم سبحان الملك وقالوا له ان الذئب اكل يوسف عليه السلام وجاءوا على قميصه بدم كذب وسيدنا يعقوب اكتشف المساله ووضح لهم انه اكتشف المساله بس باسلوب راقي وجميل ما رضيش يقول لهم انتوا كذابين انما قال لهم ايه؟ قال لهم بل سولت بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون اول حاجه اول درس الانسان الملتزم ما هوش ساذج شفنا قد ايه سيدنا يعقوب وهو نبي كريم نبي كريم وكان في قمه الذكاء وقمة الفهم وقمة الفراسة قال لهم لا لا لا انتوا بتحاولوا تضحكوا علي انا انا فاهمها وعارف آه، ان انتوا في حاجة دبرتوها ايه هي انا ما اعرفش الا بقى لما الوحي يجيني واعرف ايه اللي حصل لكن عموما انا عرفت ان في حاجة اتدبرت وانا آه، الموضوع اللي انتوا قلتوه ده انا مش بالعه خالص ده رقم واحد رقم اتنين قال بل سولت لكم انفسكم امرا سؤال اكيد حضرتك عايز تساله واكيد حضرتك نفسك تساليه هو ليه ما قالها- ما قالهمش كده واداها لهم مباشره في وشهم انتوا كدابين مش حقه ده ابنه يا جماعه ده احب ابنائه اليه يا جماعه انا عايز حد فيكم يتخيل عنده خمس اولاد والخمسه دول حاولوا يقتلوا السادس والسادس ده احب ولد اليك وخدوه فعلا ويعني ما تعرفش زي- يعني طبعا هو عارف انه ما اتقتلش فمزاي لانه خلاص شاف الرؤيه وعرف ان يوسف عليه السلام هيكون نبي فما دام هيكون نبي ده هو عنده 12 سنه لسه ما دام هيكون نبي يبقى مش ممكن يكون اتقتل هو اكيد عايش وربنا هيمكن له فهو شاف في الرؤيه وعرف ان يوسف عليه السلام ما اتقتلش ومش هيتقتل لكن في نفس الوقت هو مش عارف هو راح فين ما هو برضه مجرد ان هو يتحرم منه ده بيؤلمه ده قال لهم اني لا يحزنني ان تذهبوا به ده مجرد بس عشان تاخدوه مش تقتلوه عشان تاخدوه تفسحوه انا الامر ده بيحزني الامر ده يؤلمني الامر ده انا ما استحملوش فما الظن بقى لما يكون عارف ان هم خدوه ورموه في البير ولا ولا ورموه في اي مكان يعني بتبقى المساله صعبه لكن ما رضيش يقول لهم انتوا كدابين ليه عارف ليه يعقوب عليه السلام رجل حكيم حكيم وعاقل وبيدرس المسألة من كل أبوابها ما بتسرعش ده نبي يا جماعة نبي كريم لو قال لهم الكلمة ديت هيكسر قلوبهم وفي نفس الوقت هيزود حقدهم على أخوهم يوسف ولو كانوا حتى رموه في مكان بعيد لا ده المرة دي هيحاولوا يروحوا ويأذوه ممكن ما يقتلوش هو عارف مش هيتقتل لكن ممكن يروحوا يأذوه ويضربوه ويعوروه ويرموه من أي مكان ويكسروا عظمه ويعملوا فيه فما رضيش يزود حقدهم على أخوهم يوسف عليه السلام فسكت وقال بل سولت لكم انت خدت بالك احنا يعني ايه يعني احنا طول ما احنا ماشيين مع سوره يوسف هناخد دروس كتير قوي وهنتعلم حاجات كتير قوي وهناخد خبرات في الحياه يعني انا بقول لك والله وانا بعد الماده ديت والماده دي انا عديتها كتاب بالفعل وهو بيطبع الان اسمه يوسف الاحلام وطبعا في توسع اكتر من محاضره لكن وانا بعد الماده بتاعت الكتاب دوت وبتاعت الدروس ديت والله يا جماعه حسيت بحاجات انا اتعلمتها والله حاجات جميله جدا دروس من الحياه في غايه الروعه فهو بيتح- بيتعامل بحكمة مش عايز يكسرهم عشان ما يزودش حقدهم على على اخوهم الدرس الثالث ان في اباء وامهات بكل اسف ما بيعرفوش يتصرفوا مع اولادهم صح لو الابن اخطا خطا ولو بسيط يا جماعه كل لما تمر الايام تيجي الام لو الابن اخطا خطا تاني تروح تقول له ايوه مش انت قبل كده عملت كذا وكذا وكذا وفاكر الفضيحه اللي حصلت منك وفاكر المشكله اللي انت عملتها وفاكر غلط ما نقعدش نبكت اولادنا على طول لان ده بيخلي الابن يوصل لمرحله من العداء لامه وابوه بيوصل لمرحله انه مش طايق يشوف لا امه ولا ابوه ده لا, لا, لا اسخن من كده انتوا عارفين ايه اللي ممكن يحصل اللي ممكن يحصل ان الابن لما يلاقي الاب على طول بيبكته والام على طول بيبكته ممكن توصل لمرحله انه يتجرأ ويقول كلام الام ما تحبش تسمعه ولا الاب يتمنى يسمعه ممكن يقول ايوه عملت وان كان عاجبكم بقى ومحدش يكلمني بعد كده وهعمل كده وهزود اكتر يعني مين يتمنى انه يسمع من ابنه يقول له الكلام ده وممكن يصل الامر عياذا بالله ان الابن يتطاول لو ما كانش عنده دين يتطاول بالايدي على الأم وعلى الأب ولا حول ولا قوة إلا بالله الحاجة الرابعة يعني ال- الكذب الكذب ومصيبة الكذب اللي انتشرت وفاحت بين كتير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله الكذب شوف إخوة يوسف أولاد نبي في تربية في الدنيا دي كلها يا جماعة أحسن من تربية الأبناء- الأنبياء يعني صفوة خلق الله وشوف ربهم زي سيدنا يعقوب ورغم ذلك بكل أسف هو ربهم على الصدق لكن هم بكل أسف كان عندهم أمراض في القلوب فطلعوا بيكذبوا عليه ما بقولش ان هم كدابين على طول الخط بس طلعوا يكذبوا عليه وكفايه ان هم كذبوا عليه في موضوع يوسف عليه السلام 40 سنه هتشوفوا بنفسكم دلوقتي 40 سنه كذب اكيد في حوارات احنا مش هنقراها في القران اكيد في حوارات يا جماعه هو ال 40 سنه اللي قضوها مع ابوهم ويوسف عليه السلام غايب هو ما كانش سيره يوسف بتتجاب كل يوم ده ابنه حبيبه وهو واثق انه عايش فاكيد كل يوم بيسالهم يا اولادي اصدقوني وديتوه فين عملته فيه ايه انا متخيل المشهد كده يعني ممكن تكون الكلام ده انت ما قريتوش في القران انا عايزك م- وانت ماشي معايا في سوره يوسف عايزك تقرا معايا ما بين السطور عايزك تحس بروح الايات عايزك تحس بالاشياء التي دارت ما بين السطور والمقاطع دي مش هيجيبها لك في القران مش هيجيب لك حوارات 40 سنه لكن حس معايا انه 40 سنه يعقوب ما نسيش يوسف عليهم السلام وبيسال عليه على طول ده ابنه حبيبه لكن الابناء بقى 40 سنه 40 سنه يا خبر ابيض يا صبركم ايه ده مش ممكن ده ايه الجبروت ده كله 40 سنه عمالين بيكذبوا على ابوهم لحد ما يعقوب عليه السلام عمي بصره من شده الحزن على يوسف عليه السلام يا ترى كذبت كم مره في حياتك اخويا حبيبي يا ترى اخر مره كذبت فيها امتى يا ترى هتتوب من الكذب ولا تبت ولا لسه مش عايز تتوب اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق ومن بينها وإذا حدث كذب لما يتكلم بيكذب حديث التاني رواه البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا لا حول ولا قوة إلا بالله تعال نشوف عذاب الكذابين في القبر عامل ازاي الحديث رواه البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتينا على رجل على رجل مستلق لقفاه واحد نايم كده على على ظهره واخد بالك واذا باخر قائم عليه بكلوب كلوب هلب كده واخد بالك فايه ف- من كلوب من حديد واذا به ياتي اليه ايه من احد شقي شقي وجهه ويشقه بقى يشقه من الفم لحد قفاه ويشقه من الانف لحد ورا ويشقه من العين لحد ورا وبعدين يروح يتحول للجنب الثاني فيشقه من هنا ويشقه من هنا ويشقه من هنا ويرجع للجنب الاولاني يلاقيه خلاص بقى سليم يروح شقه تاني يفضل ده عذابه الى يوم القيامه فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل قال جاءه جبريل عليه السلام هذا الرجل يغدو من بيتي فيكذب الكذبه او الكذبه فتبلغ الافاق الله بالله عليك أخوي وحبيبي اوعى إياك والكذب كفاية عليك بس قول المولى عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة يا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إن أعظم أنواع الكذب وأشد أنواع الكذب هو الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل خد بالك ما بين قوله وجاءوا على قميصه بدم كذب وبين قوله آه، بل سولت لكم أنفسكم أمرا في مسافة في في حوار ضرب ما بينهم اكيد طبعا يعقوب عليه السلام قعد يسالهم لكن القران بيسيب لك المسافات ديت عشان انت تفكر يا ترى ايه اللي حصل يا ترى يعقوب قال لهم ايه عليه السلام وهم قالوا له ايه رد عليهم بايه وهم ردوا عليه ايه فلك تشوف شوف شو قال لهم ايه قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل الله لكن السؤال هنا فصبر جميل بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل هو سيدنا يعقوب خد الموضوع بالسهوله ديت لا طبعا مش بالسهوله ديت ده يوسف ده احب ابنائي اليه لكن هو مش عايز يعمل مشكله اكبر ومش عايز انه يغر صدر اولاده عشان ما يروحوش يبهدلوه و- ويأذي يوسف اكتر من الاول طب انت لو كنت اب كنت هتعمل ايه كنت هتسكت خد بالك فكر كده ابنك انت حاسس انه حصل له حاجه واكيد حصل له حاجه انت عارف انه ما اتقتلش لكن اكيد اتاذى وممكن تكون اتحرمت منه خلاص واضح كده هتعمل ايه شوف سيدنا يعقوب بيتصرف ازاي هو عارف انه انه حي قال ان الرؤيه بتقول انه هيبقى هيبقى نبي طب ما طب ما كانش يقوم يدور عليه صح السؤال ده دار على دماغك دلوقتي صح صحيح وليه لا هم خدوه وراحوا بيه في أي مكان طب ما يقوم يدور عليه قال لك ما هو لو قام يدور عليه في اللحظة ديت ممكن هم يتبعوه ويمشوا وراه وهو راجل كبير في السن وهم العشرة كبار وشباب أقوياء وممكن في الوقت ده يتجرأوا على أبوهم وممكن لو لقى يوسف عليه السلام ورجعه وهم مش عايزينه ممكن يأذوه أكتر من الأول ويكيدوا له المكائد أكتر من الأول فسكت وتركه لقدر الله إنه يرجع بال- ب- بالشكل اللي ربنا مقدره وبال- وب- وفي الوقت اللي ربنا مقدره طب ليه ما انتقمش من ولاده برضه أسئلة أكيد خطرت على بالكم ليه ما انتقمش منهم مش بهدلوه يعني في في ابنه وخدوا ابنه ورموه في أي مكان وحرموه منه ليه ما انتقمش منهم أو أو طردهم ضربهم عمل فيهم أي حاجة حط نفسك مكان سيدنا يعقوب سيدنا يعقوب فقد ابنه يوسف مش عايز يفقد الباقيين كلهم ما لسه فاضل 11 معاه هي هي هي هيقوم يضرب العشرة اللي هم اللي هم خدوا يوسف عليه السلام هو بنيامين ما كانش معاهم او حتى كان معاهم بس ملوش ذنب في الموضوع ده صغير ده اصغر من يوسف عليه السلام هيروح يخسر كل اولاده فحب علشان ما ينجرحش اكتر في اولاده لان مهما كان برضه دول اولاده يا جماعه انتوا نسيتوا ده دول اولاده مهما عملوا فيه اولاده والاب دايما يسامح فسكت عشان ما يخسرش كل اولاده والحقيقه يعني الموضوع ده بيفكرني بقصص من العقوق والله يعني يعني يدمي القلب يا شباب خدوا بالكم من اهاليكم يا شباب راعوا اهاليكم يا جماعه حافظوا على ابائكم وامهاتكم اللي تعبوا عشانكم اذكر ان كان مره واحد معيد ارتقى وبقى دكتور وبعدين راح خاطب واحده معيده وقعد يقول لها يعني ده احنا عندنا عزب وعندنا وعندنا وكان ابوه راجل فلاح بسيط جدا بيعمل بالاجر المهم هي اصرت انها تروح تشوف ابوه وامه وراحت معاه قبل الجواز طبعا ما يجوز يخرج معاه بس يعني ده اللي حصل وما كانش ملتزم فراحت هناك وبعدين فجاه جه ابوه من الغيط وراجل بسيط ولابس لبس الفلاح البسيط يعني بمهنته الشريفه الجميله واذا بالراجل داخل عليه فالولد بدل ما يقول لها ده ابويا قال لها ده واحد شغال عند ابويا الراجل سقط من كتر الصدمة وقال له بتقول ايه انا ابوك وتقول انا شغال عند ابوك فما كان من البنت الا انها صفعت هذا الشاب على وجهه وخرجت وهي يعني متألمة جدا من هذا الموقف موقف تاني عجيب جدا شاب كان عايش وابوه كان راجل بياع بياع فاكهه وخضروات على عربيه صغيره وكان راجل عنده عشرة من الاولاد العشرة دولت سبحان الله كان هو بيصرف عليهم من كده ومن تعبه والابن كبر ودخل كليه العلوم وقدر ربنا سبحانه وتعالى بدا يجهد ابوه من كتر المصاريف وبدا الولد يشرب مخدرات وبدا يمشي مع بنات وبدا يطلب فلوس في يوم من الايام الاب صرخ في وشه قال له ارحمني ده انا عندي عشرة غيرك نفسي اربيهم وما عنديش اي قوت غير بس قوت اليوم فقط فما كان من الابن الا انه عياذا بالله راح حضر مادة كيماوية في المعمل وجي ألقاها على أبوه وهو نايم لحد ما قتل أبوه ولا حول ولا قوة إلا بالله في يوم من الأيام شاب كان من أسرة راقية جدا وكانت أمه دكتورة واختلف مع أمه على بس مين اللي هيتجوزها على شريكة الحياة هي بتقول له لا بلاش البنت دي ابنه هو بالله أنا مصر إن أنا أتجوزها احتد النقاش ما بينهم دخل المطبخ جاب سكينة وقتل أمه حتى فارقت الحياة ولا حول ولا قوة إلا بالله أم ضيع يعني عاشت حياتها كلها لابنها بعد موت أبوه ويقدر ربنا سبحانه وتعالى الابن زهق منها راح واخدها وراح راميها في مستشفى بعيد عن البلد اللي عايش فيها وقال لها أمي بس عشان تستريحي في المستشفى وتشوف ظروفك الصحية و و- ورجع البلد قال لهم أمي ماتت وبعد سنتين الأم يا عيني تنتظر إن الابن يجي ياخدها ما جاش خدها وهي مش عارفة ترجع لوحدها فما كان من واحد من جيرانه في يوم من الأيام كان راح يزور قريبة ليه في نفس المستشفى وجد أم هذا الشاب في المكان دوت سألها قالت له ده ابن رامين هنا من سنتين قال سبحان الله فخدها ورجعها معاه بيته وبعدين عزم من أهل القرية وراح جايب الابن ده قال له أمك أخبارها قال له قال له ماتت قال له يا طب ما تيجي ندعو لها وأمه في وسط ما بيدعو لها وبعدين أم إيه أم أمر مراته إنها تدخل أم هذا الولد فدخلت الأم وإذا بالناس جميعا يحتقرون هذا الشاب ولا حول ولا قوة إلا بالله أم كانت عايشة عند ابنها أنا بذكر لك بس أمثلة سريعة عشان تشوف قد إيه قسوة القلوب كترت في زماننا ده ولا حول ولا قوة إلا بالله أم كانت عايشة مع ابنها وكانوا عايشين في فيلا وبعدين الاب مات والام ما عندهاش غير الابن دوت وبنت تانية متجوزه فما كان من الام الا انها يعني بدات تراعي الولد دوت و- و- وتخدمه و الابن اتجوز واحده وبعدين طلقها وخلف منها ولد وبنت بدات الام تراعي الولد والبنت دولت وبعد كده سبحان الله الشاب ده راح مطلق الست دي البنت ديت وراح متجوز واحده تانية فما كان من الام اللي هي بدات تربي الاولاد اللي كانوا من البنت الاولانيه وبدأت تربيهم بدأت الزوجة الجديدة بدأت يعني تنهر الشاب دوت عشان مش عايزة أمه معاه في البيت فحطوها في غرفة الخدامين اللي موجودة في الجنينة وبدأت هي تصبر عشان بس تربي الأولاد اللي كانوا من الزوجة الأولانية وما كان منها إلا أنها في يوم من الأيام راحت تقضي يومين عند بنتها اللي متجوزة ورجعت بعدها لقيت كل عفشها مرمي في الشارع حاولت تدخل الابن رفض وال- والزوجة رفضت قالت لها مكانك مش هنا مكانك في الشارع حاولت ترجع لبنتها بنتها قالت لها زوجي ما حملتش وجودك معايا في البيت ما كان من أهل الحي إلا أنهم خدوها وأجروا لها غرفة عاشت فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله ده كان قصص من العقوق يا شباب ارحموا أبائكم وأمهاتكم بالله عليكم بالله عليكم ارحموا دموع الآباء والأمهات بالله عليكم خليكم حنينين على الأم والأب عشان تكسبوا دنيا وآخرة يعني ما زالت القصة مستمرة مع يوسف الأحلام ونلتقي بكرة إن شاء الله عشان نشوف إيه اللي حصل وإيه اللي دار بين يعقوب عليه السلام وبين أولاده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته